السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا وهنا المدرسة الربانية وهذا شرح منازل السائرين ووصلنا إلى منزلة السماع وما زلنا في المرتبة الثالثة من المنزلة الثانية صناعة اليقين ووقفنا مع أول درجة في السمو والرقي والترقي إلى تحصيل اليقين العلم أن لليقين علما قال الله عز وجل كلا لو تعلمون علم اليقين ولا شك أن علم اليقين كله في القرآن وسماع القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن واستلهام البينة من القرآن لذلك الآية التي وقفنا معها في آخر الدرس الماضي في قول الله جل جلاله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق الحق من ربك شوف الآية الثانية بتاعت سورة سبأ يا عم الشيخ في قول الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد يرى يعني الذين اوتوا العلم ها شايفين اللي هي كلا لو تعلمون علم اليقين لترون هي دي الرؤية رؤيتك تأتي من القرآن القرآن يخليك تطلع على الحقائق قال الله قل سيروا في الأرض فانظروا فانظروا قال الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها عشان كده لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا هذا ما وعدنا الله ورسوله كنت لسه بكتب في حتة السيرة حتة أبهرتني جدا إن ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى في سورة المطففين وهي سورة مكية بل تقريبا يا دي فتحي والله أعلم إن دي آخر ما نزل في مكة سورة المطففين والله أعلم على ما أتذكر يعني إن أخطأت فأنا تائب سورة المطففين في آخرها ربنا بيقول إيه إن الذين أجرموا كانوا افهم قرآن بقى تدبر قرآن بقى ركز مع القرآن بقى شوية قال الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إن ربنا بيقول إن الذين أجرموا إيه كانوا والمؤمنين اليوم ده إمتى ربنا بيحدثهم على الآخرة كأنها اليوم هم شايفين الآخرة اليوم عشان كده ابن كثير في التفسير وغيره من المفسرين لما في سورة المعارج في قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال نراه الله والمؤمنون إن اللي بيراه قريبا الله والمؤمنون فجمع الله والمؤمنين في ضمير واحد ركز وافهم بالراحة عشان كده قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هنا بقى الآية اللي معانا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت يبقى يعلم يؤمن ها يخبت بس مش بيخبت بالقرآن ده بيخبت للقرآن وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له مش فتخبت به أصل احنا لما بنقرأ القرآن قلوبنا بتخبت بالقرآن لكن ديك ثمرة ونتيجة ربنا بيقول لك لا ده انت خد بسبب عشان تخبت اللي هو انك تخبت له فتخبت به يبقى عشان تخبت به لازم تخبت له لازم تفهمها دي ان ليه بتقرا القران وما بيأثرش فيك زي ما قلت لكم دلوقتي ان الصحابه كانوا بيقروا القران كان الراجل بيقرأ الرسول يقرا عليه القران ايه يسلم ليه احنا بيتقري علينا القران ومفيش الاخبات الحاصل اللي كان بيحصل للصحابه ده لاننا لم نخبت له لاننا لم نخبت له لم نخبت له لازم تخضع وتزل وقالوا الخبط الارض المنخفضه فعشان كده لازم قلبك يبقى ارض طيبه ينزل عليها القرآن على أرض قلبك فاهتزت وربت وأنبتت تنبت إخبات مش هطول أكتر من كده في قضية العلم علم اليقين لازم تتعلم علم اليقين اتنين ترقي رق- تترقى في اول سمة العلم تاني سمة الاتباع على بصيرة وعدم الالتفات عدم التلفت اشكالنا الكبير يا جماعة كبير جدا ان احنا ما بنبطلش تلفت شوف الناس اللي قاعدين دول اول ما ال- حاجة تخبط يتلفت هو ده الغلط ان قلبه غير راسخ في المقام قال الله عز وجل ان المتقين في مقام امين اتنين للترقي في مقامات اليقين الاتباع على بصيرة وعدم التلفت قال الله جل جلاله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السير خلف النبي هو ده سبيل تحصيل اليقين بمنتهى البساطة آه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انزلت عليه الرسالة يا ايها المدثر قم فانذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لوحده وقام يدعو وحده كانش في الدنيا ولا في العالم كله حد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله الا هو لوحده ومعه بقى السيدة خديجة رضي الله عنها سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني حاجة بسيطة كده بنقول إيه لو الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم تصور إن هو لوحده يقف أمام العالم أجمع هعمل إيه في وسط المولد ده والدنيا دي اللي قاعدين النهاردة بيعبدوا الأصنام وبيبصوا على هبل واللات والعزى ولا فارس ولا الروم ولا بابل ولا ولا و... هو لم يتصور كل ذلك هو كان يقينه في الله هي دي القضيه زي ما قلت لك كده لما آه، تيجي تتكلم وتقول ايه إيه، لا انا لو قريت جزء النهارده هتاخر عن الشغل ولو ما روحتش الشغل هيرفدوني ولو رفدوني مش هلاقي اكل ومراتي هتطلقني والعيال كل دي وساوس في دماغك مش حقيقه الرسول لما بدا يدعو افهم بقى الحته ايه ما ما حصلتش الوساوس دي في دماغه طب انا هكلم كسرى وقيصر ازاي وهم بيعتبرونه آه، آه. لا ما فكرش في دي هو كان كل اللي شايفه ربنا بس عشان كده لما سي... لما آه، عمه ابو طالب قالوا قال له يا ابن اخي قال له يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر فلن أتركه حتى يظهره الله حتى مش حتى أظهره مش حتى أقوم به مش حتى أراه لا حتى عشان كده بقول لك هو كان بيتكلم وهو مش شايف الدنيا دي كلها عمه هيغزله ما هو مش شايف عمه اصلا هو شايف ان اللي سخر عمه غير عمه ربنا هي دي قضية انك تعرف ربنا بقى عشان يحصل لك اليقين تبقى ورا النبي ولا تلتفت الى غيره بس لا تلتفت لا تلتفت بطل يبقى قلبك مشتت قلبك مشتت بسبب شهوات الدنيا شايف مشاكل مراتك وشايف مشاكل عيالك لسه كنت بقول دلوقتي ان رأس زوجتك وقلبها بيد الله فاللي سلطها عليك ربنا واللي يكفها عنك ربنا فما بالك منشغل بها هي دي القضية انت مشغول بالله وبعد كده اللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش هي دي مشغول بربنا انشغال كامل لا تلتفت الراجل اللي كان واقف على رأس ابوه وامه وزوجته وعياله يتضاغون عند قدمه مش شايف مش شايف لانه في مراد الله القضيه مش قضيه انك انت اقول لك النهارده روح اقعد تحت رجلين امك وسيب مراتك وولادك يتضغون من الجوع لا لا ده لو ده مراد ربنا منك يبقى واجب عليك لكن انت دلوقتي لما ابوك وامك راضيين يبقى في مراد منك غير ده انتهينا عشان كتير عندنا في وسطنا هنا بيفهموا غلط خلي بالك فالشاهد ايه وخلاصه الكلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني يبقى انت ورا النبي على بصيرة على بصيرة وقال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عشان كده تعالى شوف الآية اللي جاية ديت مهمة جدا انك تفهمها على وجهها قال الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا كفاية علينا اللي كان حسبنا كفاية علينا اللي كان عليه آباءنا قال الله عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم خدها في سياقها السياق والسباق واللحاق من المقيدات لذلك بنقول ايه يقول الله جل جلاله آيات سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول هو ده اللي بدعوك إليه إنك تبقى على القرآن ورا النبي ما تاخدش القرآن بدماغك على القرآن إيه ورا النبي بفهم النبي صلى الله عليه وسلم واللي فهمه للصحابة قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مشكلتك الالتفات ده اللي بتقراه على النت فلان قال وفلان عاد وفلان عمل وفلان سوى وفلان بيقول وفلان وف... و... و... واسماء بقت عجيبه جدا النهارده وكل من هب ودب بيتكلم هو ده اللي بيسبب التلفت قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا قال الله لهم اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يبقى لا تلتفت لما رب ربنا جل جلاله دعاه سيدنا موسى ودي من الآيات العجيبة برضو اللي بتكلمنا النهاردة سيدنا موسى قال ايه قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة مش ده اللي شغلك النهاردة إن الكفار معهم قول زينة وأموالا صح ولا لا قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيم خلاص انت دعيت استقم انت بقى مالكش دعوة لا بأموالهم ولا بزينتهم ولا بإضلالهم استقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما قول ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون سبيل الذين لا يعلمون ما تنساش دي في حياتك ما, توشي ما تمشيش ورا الذين لا يعلمون لا يعلمون اللي هي مرت معاك قبل كده إن يتبعون إلا الظن قال الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم هو ده علمهم دنيا دنيا ذلك مبلغهم من العلم دول اللي ربنا سماهم لا يعلمون قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فسمى الذين يعلمون علم الدنيا لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون انتبه لذلك هنا بقول لك بقى ربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يبقى كل همك إن أنت أنت تهتدي أنت تهتدي لكش دعوة بالضلال أنت تعلم وملكش دعوة بالجاهلين فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أعرض لا تلتفت قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا ثلاثة انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق أيها الإخوة أنا أحبكم في الله انتبه إن الإنسان كل إنسان يعني ربنا جل جلاله رزقه بصرا يرى به الأشياء البصر ده رؤية رؤية البصر تسمى رؤية والقلب تسمى بصيرة يبقى الرؤية بالعين تسمى بصر والرؤية بالقلب تسمى بصيرة الإنسان يعني يقدر يستلهم البصيرة يعني وكل إنسان أوتي بصيرة كل إنسان بيؤتى بصيرة على قدر علمه لأن العلم بيجي البصيرة بتيجي بالعلم فعشان كده انت محتاج تتعلم عشان تفهم فتستنير بصيرتك لكن اللي انا مش عايز اتكلم برضه والله مش عايز اطول في قضية البصيرة واقول نجيب بصيرة منين ان شئت ان تراجع في كتاب اصول الفقه الدعوي في باب في البصيرة مهم جدا في اسباب استلهام البصيرة وكيفية تحصيل البصيرة لكن اللي انا عايز اقول عليه دلوقتي بقى ان النهاردة انت علشان ترقى في اليقين لازم تبقى عندك بصيرة لان اليقين رؤية فهتشوف بايه بالبصيرة بالبصيرة لكن ايه اللي بيطمس البصيرة ده اللي يهمنا النهارده اللي يطمس البصيرة يعني يخلي بصيرتك عمية يقول لك ده أعمى ما بيشوفش مش شايف قدامك اه زي الشمس لكن هو مش شايف ازاي قال الله جل جلاله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الذي يطمس البصيرة الهوى ان ما يبقاش شايف قدامه الا هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه عشان كده كتير بناديك وصرخ فيك حطم صنمك صنمك الشاخص جواك ده انت باني لنفسك صنم بتعبده اللي هو قال ايه عنه سيدنا رسول الله فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما القلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه هي دي لا يعرف معروفا قول ولا ينكر منكرا إلا اللي عاجبه يبقى معروف واللي مش عاجبه يبقى منكر يعرف ما يقره هواه وينكر ما يرفضه هواه هو ده طمس البصير هو ده طمس البصير النهارده تلاقيه ناصح جدا وشاطر جدا وكل حاجه تمام ولكن ما بيشوفش قلت لكم كتير واحد يعني طالب في دولة أجنبية بيقول لي إن الدكتور بتاعه عالم من أكبر العلماء في العالم وبيعبد فار عنده فار كده في البيت بيعبده ويتبرك بيه طب ازاي الدماغ دي تعمل كده ربنا اخبرنا عن اعظم من هذا ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا في مسألة طمس البصيرة ده من كتاب اصول فقه الدعوي في باب البصيرة اللي انا قلت لكم عليه ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا أه بقول ايه في في في عنوان كده هل مجرد وجود البصائر كاف لتحريك الضمائر او بمعنى ابسط واسهل السؤال هل يملك عندما يملك الانسان بصيره كاشفه يكفي ذلك في احداث التغير للاحسن والتحول الايجابي للاصلح والجواب للاسف لا فامتلاك الإنسان للبصيرة لا يقتضي الالتزام بمقتضيات ما يراه فقد يرى الإنسان الحق ويعرفه عند اختلاط الأمور وتشعبها أو اشتباكها واختلافها ولكنه يصر على مخالفة الصواب الذي يعلمه لثلاثة أسباب لانحلال عزيمته وضعف إرادته اثنين او لتملك شهوته له ثلاثة او لاتباعه لهواه واتباعه لغيه ونبذه لرشده قال الله وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين تأمل وكانوا مستبصرين ربنا قال الآية مرت قب- قبل كده وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء هي دي لما يغلبك هواك ويسيطر عليك مش هتنفعك البصيره هتمشي على مزاجك وكانوا مستبصرين يعني كانوا أصحاب بصائر ولكنهم لم يقوموا بمقتضيات من فتحت عليه بصائرهم إنه الكبر والغرور إذا انضاف إليهما تزيين الشيطان هنا تكون الطامة والعجز التام هؤلاء كانت لهم عقول وبصائر أنارت لهم دلائل الهدى ولكن الشيطان استغواهم واستهواهم وزين لهم أعمالهم وأتاهم من هذه الثغرة المكشوفة خلي بالك وقم على الثغرات الثغرة المكشوفة غرورهم بأنفسهم واعجابهم بما ياتونه من اعمال وانخداعهم بما هم فيه من عافيه هنا تنزل العقوبه طمس البصيره خلي بالك خلي بالك من نفسك ما تضيعش نفسك احذر عقوبات الله عز وجل قال الله عز وجل ارايت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وقال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيتنا ف دايما أكد عليك مش أتتك آياتنا فلم تعرفها أتمت أتتك آياتنا فكنت أعمى ما شفتهاش أتتك آياتنا ف... لا فنسيتها عرفها وشافها وأدركها ونسيها ونسيها أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ثم عايز انتقل بقى لأربعة أو قبل ما أربعة في آيتين كمان عشان نبقى قلنا كل ال- الآيات قال الله عز وجل لقد جاء قد قال الله جل جلاله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ أربعة إيثار الحق على الخلق إيثار الحق على الخلق أيها الإخوة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهل أضرت على الناس من الناس من الناس قال وهل أضر على الناس من الناس ما الذي منع أبا طالب عند خروج الروح من كلمة تنجيه من الخلود في جهنم إلا مراعاة الناس الرسول جالس عند رأسه عند, أبي عند رأس أبي طالب ويقول له يا عم قل كلمة قل بس لا إله إلا الله موت ومالكش دعوة بعد كده قل كلمة أحاج لك بها عند الله وأبو لهب يجلس أخوه عند رأسه من الجهة الأخرى يقول له أترغب عن دين عبد المطلب أتترك الأكابر للأصاغر يقولون تبع الأكابر الأصاغر فقال هو على دين عبد المطلب ومات الناس اللي انت بتقولها كتير الناس يقولوا ايه اللي انت بتقولها كتير بقى يعني كل الناس دي غلط وانا اللي صح وت- تمشي ورا الناس الناس يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا قول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا الناس مراتك الناس ولادك الناس ابوك وامك الناس الشغل ومديرك وزملائك الناس كل الناس دول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك يضلوك عن سبيل الله صدق ربنا صدق ربنا اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله صدق ربنا انت ليه مش مصدق انك اكثر ما في الارض يضلوك هي دي القضية ايثار الحق على الخلق مهما الضغط عليك خلي قدامك الكلمتين اللي انا قلت لك عليهم شعارك لا يفارق عينيك اللي الاولانيه اي الامرين احب الى الله مش الاحب الى نفسي ولا الاحب الى الناس الكلمه الثانيه هل هذا يرضي الله ايه الحاجتين دول اللي يرضي ربنا واللي يحبه ربنا وبعد كده لا ابالي بالناس شوف القصه العجيبه دي قال الله جل جلاله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهتي أعز عليكم من الله رهتي أعز عليكم مع من الله واتخذتموه انتوا شايفين رهتي ومش شايفين ربنا حاطين ربنا وراكم ورهتي قدامكم واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط عايزين نقف مع الآية دي وقفة شوية طويلة عشان نفهم نفهم بس بقول لك ايه ان الحيرة المصطنعة اهون الحجج لتجاهل الحق الحيرة المصطنعة ان انت تعمل لي فيها بعد الكلام اللي سمعته ده والبينة والكلام على الهوى والبصيرة انك انت تقول طب انا محتار دلوقتي نعمل ايه اسمها ايه حيرة مصطنعة عشان تتجاهل الحق الواضح زي الشمس الحيرة المصطنعة أهون الحجج لتجاهل الحق انظر إلى هؤلاء هم لقوله جاهلون ما نفقه كثيرا مما تقول وبذاته وقومه عارفون مش هي دي الحيرة المصطنعة بيقولوا له ما نفقه كثيرا مما تقول هتقول لي كده ما نفقه كثيرا مما تقول وفي نفس الوقت بيقولوا له وانا لنراك الله يعني انتوا مش فاهمين كلامه وعارفين انه ضعيف وانا لنراك فينا ولولا رهتك وعارفين رهته يبقى عارفينه وعارفين رهته ومش فاهمين كلامه ده تسميه ايه هو ده حالك لذلك من أثقل الأحمال الجاسمة على قلب الحقائق والبراهين التأصيل للشك ليبقى في العقول جاسما فوق الحق ويثمر الاستغباء في فهم الحقائق المزيلة للشك ده اسمه عناد فكري قول لي بقول لك ايه انت بدأت بقى تتكلم كلام فخلينا نصلي على النبي المرة الجاية فنأجلها للقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمين